السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر آه لسه بنحاول نخبط على الباب ونحاول نوصل لأكتر قدر ممكن من التدبرات اللي نقدر عليها وإن احنا نكمل في تدبرنا لكتاب الله عز وجل النهاردة معانا آه سورة مريم سورة طه الحقيقة من أجمل وأرق المعاني اللي ممكن تسمعها في حياتك هي اللي هتسمعها في سورة مريم وسورة طه خصوصا سورة مريم الصورة اللي مليانة بالبطولات الإيمانية والتعبدية لأفضل البشر والأجمل الناس الأنبياء والصديقين الشهداء هؤلاء الذين يعني نتعلم منهم ونتعلم في مدرستهم احنا في طرقات على باب التدبر من أول ما بدأنا في هذه الحلقات واحنا بنحاول نستخلص أكثر ما نستطيع من الدروس والعبر في حياة الأنبياء وحياة الصديقين والحقيقة ندخل على طول في الموضوع لأن الكلام فعلا كتير في سورة مريم وطه فإحنا بنتكلم في سورة مريم أول حاجة هنقف معاها في نداء سيدنا زكريا عليه السلام وهو بيقول إذ نادى ربه وربنا بيقول لنا بيوصف نداءه نداء خفية نداء خفيا ليه؟ وانت بتتدبر زي ما قلت حاول تسال نفسك الكلمات موجوده ليه وليه خفي ليه مش نداء عادي عام كده تفهم السبب لما تعرف الدعاء فحوائي لما تلاقي سيدنا زكريا عليه السلام بيقول اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فهب لي من لدنك وليا تخيل لما يبقى انسان وهن العظم منه عظمه طري من كتر ال ال ال الطعن في السن طعن في السن جدا وبلغ من العمر ارذله لدرجه انه اصبح يعني فعلا عظمه بقى ضعيف وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا مش شيب عادي ده الشيب ضرب في رأسه كلها حتى أصبحت رأسه يعني بيضاء تماما الشعر واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا بس هو مع كل ده هو عارف ان ربنا قادر على كل شيء بطولة في اليقين في الله سبحانه وتعالى هو بيطلب طلب ما ينفعش يتطلب على الملأ لو ناس نظرت إلى حالة سيدنا زكريا وإلى سنه وإلى العجز الشديد الذي أصابه ومعاه كمان عقم زوجته وكانت امرأتي عاقرة وبيطلب ولد طب إزاي منين يعني إذا كان حضرتك الظروف والأسباب منتهية بس هو عارف عارف ان ربنا قادر ويثق في قدرة الله عشان كده بيقولها كلمة جميلة قوي ولم أكن بدعائك يا رب شقية أنا عمري ما شقيت بدعائك يا رب عشان كده هطلب ولد وهطلب بس هطلب بنداء خفي لذلك دي أول وقفة نداء خفيا ثق تماما ان ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزه ثق تماما ان ربنا قادر على كل شيء حتى لو انت يعني يعني حاسس ان الامر مش مناسب او ان الامر شكله غريب مش مشكله خليها بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى نداء خفيا بينك وبين الله عز وجل الوقفه الثانيه اللي هنقف معاها في سوره مريم مع قول الله عز وجل للسيده مريم انتوا عارفين اللي حصل للسيده مريم وازاي انها حملت بغير رجل حملت جعلها الله سبحانه وتعالى نفخ في بطنها روح سيدنا عيسى عليه السلام من غير اب فطبعا كان بلاء شديد جدا كان بلاء وصل بها لدرجه انها بتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وصل بيها درجة وممكن الإنسان الصالح يوصل دي درجة البلاء لكده بس شوف بقى الكلمة اللي جاية لما ربنا سبحانه وتعالى لقد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي الكلمة اللي هقف معاه جاية وقري عينها أن يكون قرار عين العبد وقرار عين أمته سبحانه وتعالى مرادا لله عز وجل نفس الكلمة اللي قالها في سورة طه في سورة القصص فرددناك وفرجعناك فرجعناك إلى أمك على سيدنا موسى هنقولها في نفس الحلقة النهاردة في سورة طه كي تقر عينها ولا تحزن أم موسى الله يريد لها قرار العين الله يريد أن يقر يقر عينها بعودة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما تيجي تتامل معنى زي ده و- وتشوف لما سيده السيده مريم عليه السلام توصل لدرجه من الحزن فربنا سبحانه وتعالى يريد ان يقر عيناه ما بتشتاقش للمعنى ده تشتاق له اي حد يعني انك تصل بيك درجه ال- ال- حب الله لك ان قرار عينك مراد لله سبحانه وتعالى تحققه ازاي بما وصلوا بالطاعه بالعباده بالقرب من الله سبحانه وتعالى وقفة تانية وتدبر تاني مع سورة مريم في قول الله عز وجل أول كلمة قالها المسيح عليه السلام لما اتكلم طبعا هو اتكلم في المهد ودي آية بس ما سألتش نفسك أول كلمة قالها كانت إيه؟ موجودة في سورة مريم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أول كلمة بيقولها المسيح عليه السلام أنا عبد أنا مش إله ولا نصف إله أنا عبد هو دي عقيدتنا وده ديننا وده قرآننا أنا عبد إني عبد وما أشرف هذه الكلمة أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وقفة تانية جميلة جدا و- وهختم بيها أو هختم باللي بعدها في سورة مريم مع قول الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات بقى احنا قلنا سيدنا المسيح عليه السلام بيقول انا مش ابن لله ولا انا آه، اله ولا نصف اله انا عبد إن اني انا عبد ففي ناس قالت لا اتخذ الرحمن ولدا موجودين برضو ذكرهم في سورة مريم قالوا ايه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يعني شيئا عظيما رهيبا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. الوقفه هنا مع الجبال والسماوات، السماوات الجبال ربنا سبحانه وتعالى بيقول السماوات دي السماوات العظيمه المرفوعه بغير عمد كادت ان تتفطر والجبال الراسيات التي جعلها الله عز وجل في الارض رواسي ان تميد بنا هذه الجبال تكاد ان تخر غضبا لله لما تقف الوقفة دي تسأل نفسك يا ترى أخبار غضبك لله إيه يا ترى غيرتك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار إن المؤمن يغار والله أشد غيره أن تؤتى محارمه يا ترى بتغضب لله بتحزن لما تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى الجبال الجمادات الجمادات كانت أن تتفطر لما انتهكت محارم الله لما أسيء إلى مقام الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا المعنى ده مهم جدا إن احنا نعرفه آخر معنى في سورة مريم عايزين نقف معاه معنى في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الجنة فبيقول لنا ان هم لا يسمعون فيها لغوا المعنى ده اتكرر اكتر من مره في سوره مريم وفي غيرها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما احنا قلنا قبل كده واحنا بنتكلم في طول الحلقات اللي فاتت ان اي حاجه في الجنه نعيم الجنه كلها نعيم فلما تسمع ان في زي ما قلنا ايام ما كنا بنتكلم عن نعمه الاخوه اخوانا على سرر متقابلين قلنا ان دي نعمه نعمه الاخوه نزعنا ما في صدورهم من غل نزع الغل ده نعمه نعمه ولذه من لذات اهل الجنه تقدر تحققها في الدنيا كذلك عدم سماع اللغو نعمه انا بعجب الحقيقه من الناس اللي بتبحث عن اللغو وهو يقدر يعيش جزء من الجنه في الدنيا يقدر يعيش جزء من الجنه انه ما يسمعش اللغو انه يبعد عن اللغو تقدر تحقق ده في الدنيا لان في الدنيا جنه وده اللي هياخدنا للصوره اللي بعد كده سوره طه اللي بتكلمنا عن جنه الدنيا جنه معرفه الله سبحانه وتعالى اللي بتقول لنا ان الشقاء في مغادره هذه الجنه زي ما كان الشقاء لما اتقال لادم عليه السلام فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى برضو الخروج من جنه الدنيا هو الشقاء الشقاء جه في سوره طه ثلاث مرات مرتين اتنفى ومره اثبت وانت بتتدبر زي ما قلت لازم تاخد بالك من الحاجات دي ليه الشقاء يتكرر في سوره طه كلمه الشقاء اتكررت في الاول خالص في بدايه السوره طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ادي نفي الشقاء مش موجود مع القران القران مش للشقاء اللي يعرف القرآن ويتدبر القرآن ويفهم القرآن ويقترب من القرآن لا يشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى لما تتأمل المعنى ده وبعدين تشوف الموضع الثاني اللي جه فيه الشقاء وربنا سبحانه وتعالى بينفي الشقاء عن أهل الجنة بيقول إن لك فيها ألا ألا إن لك ألا تجوع فيها ولا تضع أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى الشقاء هنا منفي أيضا عن أهل الجنة يبقى الشقاء منفي بالقرآن ومنفي أيضا إيه ولا معذرة في الموضع الثاني في قول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ولا يشقى اتباع الهدى اتباع هدى الله سبحانه وتعالى والقرآن ده الموضوعين اللي اتنفى فيه الشقاء يعني هتنجو من الشقاء بإنك تتبع القرآن تتبع هدى الله سبحانه وتعالى وأثبت الشقاء في موضع واحد اللي قلناه من شوية اللي هو إيه فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى هنا هتشقى لو خرجت من جنة الآخرة وجنة الدنيا تشقى جنة الدنيا دي بقى موجودة بكثرة ذكرها في سورة طه وهي ببساطة جنة معرفة الله جنة معرفة الله اللي موجود طرقها كمان في سورة العلماء لما يجوا يتكلموا عن معرفة الله يقول لك في طرق لمعرفة الله عز وجل أكتر طرق تعرف بها ربنا أول طريقة أن ربنا يكلمك عن نفسه أن ربنا يدلك عليه أن ربنا يقول لك أنا من صفاتي كذا ومن أسمائي كذا تعرف ربنا بكلامه بآياته المقروءة وتعرف ربنا كمان بآياته المرئية وقلناها قبل كده وهنقولها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن سوره روم فانظر الى اثار رحمه الله انك تشوف اثار رحمه ربنا سبحانه وتعالى فتعرف الله عز وجل من خلال اياته المرئيه. الحاجه الثالثه اللي تعرف بها ربنا سبحانه وتعالى انك تعرف ربنا عز وجل بمعاملته انك تعامل الله سبحانه وتعالى فتعرفه بهذه المعامله. الثلاث طرق من طرق المعرفه موجودين في سوره طه تجد سبحان الله العظيم. الطريقه الاولى من بدايه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن أسماء الحسنى وصفاته العلى وعن قوته كثيرا في سورة طه وتجد ربنا سبحانه وتعالى أيضا في نفس السورة يكلمنا عن آياته وده اللي احتج بيه سيدنا موسى على فرعون وهو بيقول له فمن ربكما يا موسى عرفني ربك فقال له إيه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بيدله على الإيه على الخلق على المخلوقات الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللي انت تشوف في الدنيا تلاقي سبحان الله العظيم السلحفاه المائيه تطلع تحط بيضها على الشط وبعد كده يتولدوا يقوموا رايحين على فين؟ على البحر طب هم عرفوا منين انها ترسى او سلحفاه مائيه؟ هدى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى النمله تخزن القمح بطريقه معينه وتخزن كل حبه بطريقه معينه وتكسرها عدد معين من القطع عشان عارفه انها لو سبحان الله العظيم عرفت منين انها لو مثلا دفنتها زي ما هي هتنمو وهتنبت فتلاقيها تخزنها بطريقه معينه مين اللي دلها؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فتلاقي في سوره طه دلاله على الله عز وجل من خلال اياته المقروءه واياته المرئيه في الكون ومن خلال معاملته ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعرف نفسه لسيدنا موسى الأول بيعرف نفسه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس بيعرفه بنفسه وبيقول له على صفاته وأسمائه لكن بعدها بيعرفه كمان بطريقة جميلة جدا طريقة المعاملة معاملة الله سبحانه وتعالى لعباده بيقول له إيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل إيه ده؟ وأنت بتقرأ الآية دي وبتتدبرها وبتطرق على باب التدبر فيها فسألت نفسك ربنا بيقول إيه لسيدنا موسى هنا؟ ربنا بيذكره بمعاملته له من الصبا بيقول له ده أنا عملت وعملت لك وعاملتك في كذا ونجيتك من كذا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو طب خلاص بقى هيموت أهو العدو خده لكن ايه والقيت عليك محبتي ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول وكمان ترجع لامك عشان ترضعك اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدينه ثم جئت على قدر يا موسى انت كمان تقدر تعرف ربنا بهذه الطرق تقدر تعرف ربنا بمعاملته تقدر تعرف ربنا بأسمائه وصفاته اللي قالك عليها تقدر تعرف ربنا بآياته اللي في الكون تتأمل في كون الله الفسيح في جمال الطبيعة في جمال الخلق وتبدأ تعرف ربنا أكتر كلما اقتربت من الله عز وجل كلما عشت جنة الدنيا كلما غادرت الشقاء والله يا إخوانا اللي يعرف ربنا فعلا لا يشقى عايش مع ربنا سبحانه وتعالى عايش مع مش لسه كنا بنقول لما كنا بنتكلم في سورة يوسف ازاي ان سيدنا يوسف عليه السلام وهو في عز السجن وهو في عز البلاء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس عشان ايه عشان موحد بالله عشان عارف ربنا سبحانه وتعالى اللي يعرف ربنا عز وجل يعيش في سعادة هي دي سعادة الدنيا وهي دي جنة الدنيا وهو ده البعد عن الشقاء من الحاجات اللي برضه عايزين نقف معاها وقفه في سوره طه الموقف اللي بين سيدنا موسى وبين فرعون هذا الموقف فيه من الفوائد يعني الكثير من بدايته خالص من اول ما سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى مش عيب انك تخاف سيدنا موسى عليه السلام خاف بس العيب ان الخوف يمنعك عن الخير العيب ان الخوف يشلك الخوف شعور انساني ممكن انسان يخاف خوف جبلي لو واحد شاف اسد هيخاف ده طبيعي ده مش خوف ضد الخوف او يعني ده جمع خوف مع خوف الله عز وجل لا ده خوف جبلي لكن الفرق بين سيدنا موسى لما خاف وبين غيره لما بيخاف ان سيدنا موسى عليه السلام لما قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى فلما ربنا قال له لا تخافا انني معكما اسمع وارى سيدنا موسى صدق وكمل وراح لفرعون وذهب اليه وصدع بكلمه الحق في وجهه وكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى ما خافش منه ما خافش رغم انه كان في البدايه خايف بس هو ربنا سبحانه ولذلك في الاخر خالص في موطن كل الناس خافت كل الناس قالت ان لمدركون سيدنا موسى قال كلا ان معي ربي سيهدين الفرق ان هو بيصدق ربنا سبحانه وتعالى وانه بيتذكر كلام الله ليه فدي وقفه مهمه ما ال- ال- الخطاب الفرعوني في سوره طه خطاب تقدر تحلل بيه طبيعه المستبد والطاغيه في كل زمان ومكان لما تشوف فرعون وهو بيتكلم احنا قلنا قبل كده وهنيجي في سوره القصص وهنقول ان ال- الخطاب ال- الفرعوني ده نموذج للاستبداد في العالم نموذج لأعظم ل- لافظع طاغيه شافته البشريه اللي هو فرعون لما تلاقيه بيقول للصحراء لما امنوا تلاقيه كده في حاجات معينه خصائص موجوده في كل الطغاه الى يومنا هذا اول كلمه قالها لهم ايه امنتم له قبل ان اذن لكم امنتم له قبل ايه اذن لكم دي هي القضية قضية الإيمان ولا قضية الإذن؟ هذه أول خاصية التسلط على الأفكار الطغاة يريدون التسلط على أفكار الناس أنت تستأذني ت- ت- الإيمان بتاعك ما عنديش مشكلة أنك تؤمن بس تؤمن بالطريقة اللي أنا أذن لك بيها إيمان بتصريح إيمان بإذن تاخد إيه أذن لكم لما أنا بقى أذن لك تبقى تؤمن زي ما أنت عايز إنما أنا ما أذنتلكش مش من حقك تؤمن إيه ده؟ أدي أول خاصية ثاني خاصية إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إيه اللي هيحصل هنا؟ اه التشويه والمؤامره يا سلام ده كانت مؤامره ده كانوا بيتامروا علينا ده كانوا بيعملوا كذا ده هو ده الكبير بتاعهم ده هي دي تخ- يبقى اول حاجه التسلط على الفكره تاني حاجه التشويه والاهانه والتقليل من شانهم تالت حاجه في الخصائص بتاعه ال- فعل الطغاه مع اقوامهم لما تلاقي نفسك بتقرا سوره يعني سوره طه وبتشوف كلام فرعون عن طغاه تحس كانك بتقرا كتاب مفتوح متكرر في كل زمان ومكان شوف وهو بيقول بعد كده انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ايه ده بقى اه ده هنا القمع والبطش برضه كتاب كتاب واحد بيقروا منه كلهم القمع والبطش بعد ما ايه بعد ما شوه وبعد ما قال انها كانت مؤامره وبعد ما قال ان هو كبيركم الذي علمكم السحر علمهم السحر من مش انت لسه جامع ده انت جايبهم من كل انحاء القطر ده انت جايبهم من مشارق مصر ومغاربها عشان خاطر وبعض الروايات قالوا ان هم كانوا 40000 ساحر ابن كثير بيقول 40000 ساحر تخيل 40000 ساحر هو سيدنا موسى علم دول كلهم السحر انه لكبيركم الذي شيء عجيب جدا وسفه رهيب جدا في الكلام بعد كده يقول لهم ايه لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ليه جذوع النخل عشان الناس كلها تشوفهم ويجي بقى ال- الخصيصة الرابعة من خصائص الخطاب الفرعوني وهو بيقول لهم إيه ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى التخويف اللي جاي بقى نعملكم عبرة عشان كل الناس بقى تبقى إيه بعد كده تفكر كذا مرة قبل ما تؤمن من غير إذن اللي هي أول خاصية من الخصائص اللي هي إيه آمنتم له قبل أن آذن لكم دي كانت يعني بعض التأملات طبعا إجابة الصحراء كانت كانت عظيمة جدا لن نؤثرك إجابة الصحراء في سورة طه بالذات مختلفة عن كل الإجابات إجابة تبين لك الميزان الحقيقي ميزان المعرفة اللي كنا بنتكلم عليها معرفة الله شوف معرفة الله لما تنتج في القلب بتطلع إيه شوف هما بيقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي شوف بيقسموا بإيه بيقسموا بالذي فطرهم فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر هو قال لهم ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى قالوا له ايه والله خير وابقى والله خير. دي نتيجة المعرفة يا اخوانا، نتيجة لما سيدنا موسى يسمع أول كلمة تتقال له إني أنا ربك إنني أنا الله بيقول لك حاجتين فاعبدني وأقم الصلاة لذكري واذهب لفرع... إلى فرعون إنه طغى، نتيجة المعرفة اللي احنا بنتكلم عنها وأنا هختم خلاص أنا عارف إن أنا أنت عديت وقتي والجماعة بيشاوروني إن أنا عديت من زمان بس يعني الكلام بصراحة مهم جدا لازم يتقال لما جه سيدنا موسى عرف ربنا ولما اي حد يعرف ربنا دي لها نتائج ولها حقوق اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قالها له ربنا بعد ما عرفه بنفسه وقال له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري يبقى اول حاجه العباده تاني حاجه قالها له ايه انني انا ربك اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوجه المقدس طغى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى اذهب الى فرعون ادي اول تكليفين لسيدنا موسى اعبد اسجد اذهب اتحرك لدين الله واصدع بكلمه الحق دي كانت بعض التاملات والطرقات على باب تدبر سوره آه، طه آه، اسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن تدبر كلامه وان يعلمنا اياته وان يعيننا على اكمال هذه السلسله وان احنا نتدبر كلام الله انه لي ذلك القادر عليه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته